هقولك من الليلة يا حبيبي على طول عمري ما قلت حبيبي لحبيبي معقول وهقولك من الليلة يا حبيبي على طول
اسمع أحلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب اسمع أحلى الكلام للشوق نسمع كلام للقلب اسمع كلام في كلام في الحب
مساء الخير على كل اللي بيسمعونا دلوقتي على راديو بلدنا واسفه جدا جدا جدا للتاخير وحشتوني جدا جدا جدا تاثر الروح تجعلني في غايه الشفافيه والوضوح فيمكنك ان ترى من خلالي تاثر القلوب تجعلني اغمض عيناي عن الواقع لاكون شاردا في جنه من صنع يديك مستمعا لما يعزفه قلبي من الحان قمت أنت بتأليفها. تأثر العقل تجعلني داخل أجمل حالات العجز، فيصيبني التوحد بي، ولا أعترف بجمال في الدنيا غير جمالك أنت. تزيدي مني قوة، فتجعليني بجانبك حاكما على عالمنا. ما شيدناه بأحلامنا، فلقد بوركنا بسحر تلك الكلمة كلمة أحبك الكلمة التي أثرت أرواحنا قلوبنا وعقولنا حلقة النهاردة بعنوان كلمة بحبك مستنية مشاركتكم من خلال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او كمان على www.بلدنا.net slash SMS ده من خلال ال website بتاعنا وكمان اتصالاتكم من خلال Skype بلدنا B L D N double A هنطلع لفاصل سريع ويلا مستنيه كل مشاركاتكم معايا وكلمه بحبك حقيقة إن سعادة الإنسان وتعافته تكون أحيانا في أيدي الغير. الغير سواء كان الغير أشخاص أو كلمات، فالكلمات من أسهل ما يفعله ويجيده الإنسان، لكن ليس من اليسر أن يعني الإنسان ما يقول. من تمام 2% بس بيعنوا كلمة بحبك. نسبة قليلة جدا وتخوف ايه رأيكم؟ هل معنى ده ان قصص الحب حوالينا فقدت معناها؟ طب ازاي؟ ممكن لحبيب قال كلمة بحبك؟ النسبة القليلة دي يا جماعة مش غريبة أبدا واللي خلاها طبيعية بالصورة دي ارتباط الحب في وقتنا ده بالظروف والإمكانيات لازم يكون عندك ظروف لازم يكون عندك إمكانيات عشان تعرف تقول كلمة بحبك عشان تعرف تحب للأسف الدنيا واسعة علينا قوي قوي بيجي في بالنا إن اليوم بيعدي ووراه يوم تاني وبنزهق من التدوير والبحث عن الحب وبنستنى وبنفضل مستنيين وفي أمل انتظاره وللأسباب دي بنلجأ دايما للارتباط للقريب مننا واللي نعرفه واللي قدامنا وخلاص بنعتمد على الحب اللي بيجي من التعود وده شكل ممكن يخلي كلمة بحبك تفقد معناها بمعنى ان احنا اي حد دلوقتي بنلاقيه قدامنا ويبقى عايز يرتبط بينا ما بنصدق طالما بيقول كلمة بحبك وخلاص ما بقناش نعتمد على الحب بمعنى الحب بمعنى كلمة الحب بقى فيها تعود انا شايفك قدامي فانا بحبك وكذلك هو وبالتالي احنا بنفقد معنى كبير لمعنى الحب اللي كتير قوي منا بنسبة 98% ما يعرفش يعني ايه كلمة بحبك لكن نرجع تاني وخلونا نكون متفائلين لازم يكون عندنا اقتناع ان الحب فرحة مش لازم ابدا يكون في سبب او باب مفتوح للتشاؤم الحب فرحة ومش لازم نربطه دايما بالحزن والبكاء مش لازم أول ما يجي سيرة الحب قدامنا نروح ونسمع للأغنية وبالنسبة لنا تكون رومانسية وشوية فيها حزن ويتملك مننا الحزن أو نفضل بقى نعيط ونبكي ليه؟ كلمة بحبك مفيش أروع منها في الدنيا كل حرف فيه ليه معنى بس أرجوكم بلاش تقولوها إلا لما يكون من جواكم أصلا حاسينها وفي نفس الوقت يكون عندكم سبب بيساوي نفس المعنى هستنى مشاركتكم من خلال ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وكمان اتصالاتكم من خلال Skype بلدنا بلدنا B L D N double A انا هستناكم يا جماعه تتصلوا بيا وتقولوا وتقولوا لي وتردوا عليا من خلال مشاركاتكم على الفيسبوك او من خلال ال website بتاعنا www.baladna.net/sms تقولوا لي ايه رايكم في كلمه بحبك ايه رايكم في كلمه بحبك
يمكن ما قلتلك انك انت حبيبي لكن قدمتلك حياتي يا حبيبي يمكن ما قلتلك انك انت حبيبي لكن قدمتلك حياتي يا حبيبي يا أحلى عمر اللي جاي بدي أحكي لك حكاية يا أحلى عمر اللي جاي بدي أحكي لك حكاية إلك فيها إنك أنت حبي ونصيبي حبيبي
رجعت لكم تاني مستمعينا الكرام مستمعي راديو بلدنا معاكم على الهوا شاهين أنوار لمدة ساعتين وحلقة جديدة من عنوان كلمة بحبك مش لازم أول ما تيجي سيرة الحب قدامنا نروح ونسمع للأغنية رومانسية فيها حزن ويتملك مننا الحزن كنت بقول قبل الحلقة ايه رأيكم في كلمة بحبك هنشوف مشاركات الناس ايه اللي معانا دلوقتي ومنورينا وبيقولوا لنا ايه معايا تامر تايجر بيقول مساء الخير على كل راديو بلدنا وعليكي يا اجمل وردة مساء النور مساء النور يا تامر واهلا بيك ويا ريت تشاركنا في موضوع الحلقة بتاعتنا يقول لك بتقول مساء الخير انا اول مرة اشارك في البرنامج برنامج شيق ونفسي اسمع اغنية رومانسية لفريد آه واضح ان المشاركة دي تقريبا لهند آه هنشوف مين تاني معانا آه عمرو عمرو علي بيقول موضوع جامد جدا يا شاهندة وكلمة بحبك كلمة كبيرة قوي آه نطقها سهل نطقها سهل كلمة كبيرة قوي سهل نطقها لمن لا يعرفون معنى الحب الحقيقي بالظبط كده يا عمرو سهل قوي ان انت تقول كلمة بحبك مجرد كلمة زي ما انا قلت تعود لكن الاهم والافضل انك تقولها وانت فعلا حاسس بيها من جواك حاسس بمشاعرها وفي نفس الوقت انت بتطلعها مش انت اللي بتطلعها قلبك هو اللي بيطلعها ومشاعرك هو اللي بيطلعها كبيتيف بنوتة انا فاكراكي بتقول مش كل واحد يقول بحبك بيبقى قصادها اوقات بيقولها عشان يوصل لحاجات تانية او مجرد احساس عايز يعيشه وخلاص بس الحب الحقيقي افعال مش مجرد كلام يتقال عندك حق فعلا آه، كلمة بحبك مش مجرد فعلا كلمة بس عشان نوصل لحاجات تانية لكن هو مجرد إحساس وشعور ومشاعر لازم بنتعود عليها عشان نقدر نتعلم إيه هو معنى الحب الحقيقي لازم يكون فعلا أفعال مش مجرد أقوال شكرا كتير جدا لمشاركتك معايا مؤمن بيقول إحساسي بيك مش مجرد وقت ولحظات إحساسي بيك ما يتوصفش في كلمات مش قادرة أوصفلك يكفيني تحسني ده أنا من يوم ما عرفتك وحاجة ليك بتشدني ما هو لو الحب يتوصف في عبارات عفوا أنا كنت قضيت عمري أكتب لك حتى لو عمري ساعات يا حبيبي حسني بجد محتاجك ضمني إهدائي للحب شكرا كتير جدا يا مؤمن لمشاركتك معايا وبشكرك كتير جدا هنود هنودة حبيبة قلبي مذاعتنا الجميلة سيرة وشخصية كل يوم تلاتة ستة استنوها وشخصيات جامدة جدا جدا بتقول مقدمة هايلة يا شاهي وموضوع منتهى الجمال الحب واو ما أعظمها من كلمة أشعر بركفة عندما ينطقها لساني لا أعلم لما هل لأنني أشعر بها أم لأنني حابة الشعور بها نار يا شاهي الدنيا وبالتوفيق يا جميل بشكرك كتير جدا يا هنودة المقدمة والله آم، آم، من إعداد محمد منصور أنا بشكره كتير جدا بجد على الإعداد بتاع الحلقة وعايزة أقول لك يا حبيبة قلبي إن فعلا ما أجمل الحب وما أعظم من شعوره وما أعظم من كلماته وبشكرك كتير جدا يا هنودة لمشاركتك الجميلة دي معايا معايا مين تاني؟ معيش حد تاني. نرجع ونكمل باقي حلقتنا كنا بنقول ان احنا مش لازم اول ما تيجي سيره الحب نروح ونسمع لاي اغنيه رومانسيه فيها حزن ونخلي الحزن يز... ي... يعني نستسلم له عايزه اقول لكم ان في فرق كبير جدا ما بين كلمه انا اعجب بيك وانا اشعر بيك وانا احبك معرفه الفرق ده بيكون احسن ضمان انك تعرف معنى كلمه بحبك عايزاكم تعرفوا الفرق بس تسمعوني كويس كلمة أنا أعجب بواحدة من الكلمات اللي بعيدة جدا جدا جدا عن الشعور يعني إعجابك بشخص مش لازم يكون نابع أو نتيجة لجوهره مش شرط يكون هو من جواه أنت معجب بيه من جواه فيما معناه إن الإعجاب ممكن يربط بينك وبين أي شيء مش لازم يكون الشخص ده ممكن تعجب بأي شيء تاني شكل الوردة أو لوحة لو ربط الإعجاب بينك وبين شخص ممكن يكون لأسلوبه في الكلام حركته اختياره ممكن يكون لشيء بيمتلكه والشيء ده أنت معجب بيه ممكن كمان يكون شكله هنلاقي أقرب وصف لده هو إعجابنا بالفنانين سواء مغنيين أو ممثلين لانه مش معقول ابدا احنا هنحب مثلا شخص مش بنشوفه او بنلمسه على طبيعته والا هيكون وهم وفي النهايه الشكل عمره ما بيدل على جوهر الانسان هنشوف الفرق ما بين الثلاث كلمات وهنوصل للمعنى الحقيقي لكلمه بحبك بس بعد ما نشوف اخبار لو في مشاركات معانا معايا طه طه بيقول منوره يا شاهي والحلقه جامده جدا اشكرك يا طه انت اللي منورني انت وكل مستمعين راديو بلدنا بشكرك كتير جدا وعايز اعرف ايه رايك في كلمه بحبك يا ريت تشاركني وتقولي ايه رايك في كلمه بحبك دعاء معدتنا الجميله اللي كانت منورانا في التلفزيون بتقول كلمه جميله قوي لو كانت صادقه من اللي بيقولها ولازم اللي بيسمعها يكون كمان حاسسها والا ما يبقاش حب يبقى عذاب عشان كده الكلمة دي مسؤولية كبيرة قوي ولازم نفكر مليون مرة قبل ما نقولها لأن الحب الحقيقي بقى نادر قوي وقليل جدا لما نلاقيه عندك حق يا دعاء والله نادر قوي قوي قوي قوي لما تلاقي حد بيحب بجد وتلاقي حد فعلا بيحسك وتلاقي حد حابب يحسسك بيه وخصوصا ان ده فعلا ما بقاش موجود دلوقتي ولا حاليا معايا مشاركه من فرج صلاح بيقول ازيك يا شاهين ده انت عامله ايه وحشتينا يا احلى مذيعه الحب آه ربنا يخليك يا رب يا فرج منورني وبتقول بيقول كمان آم، الحب جميل جدا في الدنيا حبيبتك وأحب حبيتك وأحبك وسأبقى أحبك حتى يوم وفاتي ويوم وفاتي لا تبكي لأن دموعك أغلى من حياتي أنا ما زلت باقي على وعدي وعهدي وقسما بربي ستبقى في قلبي إلى مماتي وحتى بعد موتي ستبقى روحك تحرس رفاتي وسأكتب اسمك واسمي على قبري لأنني وعدتك بأنني لن أنساك طول حياتي ولا حتى بعد مماتي شكرا كتير جدا يا فرج لمشاركتك معايا لسه مستنيه مشاركتكم من خلال ال fan page و group راديو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او من خلال كمان اتصالاتكم على Skype لسه مستنياكم ولسه مستنيه كمان مشاركتكم معايا هشوف حد تاني شارك معايا ولا لا مين مين مين احمد القاضي بيقول مساء الخير مساء الخير على اجمل شاهي في الدنيا اهلا بيك يا شاهنده ومنوره البرنامج بلدنا اهلا بيك ويا ريت تقول لنا ايه رايك في موضوع الحب محمد دياب مذيعنا الجميل آه، Top Hits وكمان Psycho Talk بيقول منوره يا شاهي ده نورك يا دياب عايز اعرف ايه رايك في كلمه بحبك نصوره حبيبه قلبي بتقول منوره يا قمر كل سبت ميرسي جدا يا نصوره انا عايزاكي تكلميني تكلميني تتصلي وتقولي لي ايه رايك في كلمه بحبك يا نصوره انا مستنياكي ومستنيه آه، مشاركتك معايا بشكرك كتير جدا لمشاركتك معايا زي ما قلت لكم يا جماعه اهم حاجه في الحب انك تكون حاسس بجد وانك تقدر فعلا تقدر الحب ده وانك لازم تفهم معناه وانك لازم تعرف يعني ايه كلمه بحبك ويعني انها مش مجرد كلمه وخلاص لا ده احساس لازم تحسه لان الاعجاب مرتبط بالحب هنشوف الفرق بين الثلاث كلمات وهنوصل للمعنى لكلمة بحبك بس بعد ما نطلع نسمع فاصل سريع نرجع تاني لسه مستنية مشاركتكم على ال fan page و group page بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وكمان من خلال ال website بتاعنا www.baladna.net slash SMS بلدنا B L D N double A هستنى مكالماتكم على Skype
وسامتي فبغير حبك ما أكون جميلا قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا الآن قوليها الآن قوليها ولا تترددي بعض الهوى لا يقبل تأجيلا سأغير التقويم لو أحببتني أمحو فصولا أو أضيف فصولا وسينتهي العصر القديم على يدي وأقيم عاصمة النساء بديلا ملك أنا لو تصبحين حبيبتي أو زدتم مراكبا وخيولا لا تخجلي مني فهذه فرصتي ليكون بين العاشقين رسولا
كلمة كلمة أنا أشعر إحساسك بالغير شيء جميل جدا لكن مش في كل الحالات مش كل الحالات بيكون إحساسك بالغير معناه حب أنا أشعر معناها إنك أثرت بموقف معين لمس إحساسك حرك مشاعرك خلى شعور اللي قدامك يوصلك فبالتالي بيبتدي عطفك عليه يظهر والنتيجة الإيجابية هي اللي خلت من كلمة أنا أشعر قريبة من الحب يعني تطور كلمة أنا أشعر بيقرب من الحب لكن مش معنى الكلمة نفسها قريب منها لكن مش هو معناها أبسط مثال على كلامي عشان تقدروا تفهموني بصورة أحسن لما نتفاجئ بشخص اعترف بحبه ليك في ظل ما انت بتكون حياتك هادية ومن غير أي حب بس بالرغم من اعترافه بحبه ليك وبالرغم من انك متأكد من ده جدا ومفيش أي شك لقيت نفسك مش بتحبه ومش هتقدر تبادله نفس الشعور لكن بتلاقي نفسك حاسس بيه وبيصعب عليك جدا بتحس بالعجز عشان انت مش قادر تعمل له حاجة وهيبقى حرام عليك لو تماديت ووهمت نفسك بحبه واستمريت معاه لانك بالتالي هتكون بتظلمه هتزود من ألمه بدل ما يكون ألم واحد هيبقى مية ألف ألم مثال تاني مثلا لما تشوف فيلم رومانسي جدا ويحرك مشاعرك وأول شخص قدامك تلاقيه تحس انه خلاص بقى حبيبك لأنك بتكون عاوز تعيش قصة حب بأي طريقة احنا لسه هنكمل الفرق ما بين الكلمات الثلاثة لكن بعد ما نشوف مشاركاتكم ولسه مستنيين مشاركاتكم من خلال ال fan page وجروب ريج بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا وجروب ريج بلدنا وال website بتاعنا www.baladna.net slash SMS ومن خلال كمان مكالماتكم على Skype معايا طه طه بيقول كلمة بحبك لها معنى رائع بس لو كانت صادقة ولو وصلت للي بتحبه وهو حسها بجد انك بتقوليها بصدق بالتالي يا طه لو فعلا هو حسها يبقى فعلا بيحبك لو بيحبك بجد هو هيحسها هيحسها منك هيشعر بيها شكرا كتير جدا يا طه مشاركتك معايا لسه مستنيه اتصالاتكم على Skype يا جماعه كلموني Skype عشان الوقت عمرو علي بيقول بحبك يعني قلبي عايش ينبضك بحبك يعني روحي حاسه همسك بحبك يعني عيني عاشقه رسمك بحبك يعني قلبي في حضن قلبك كمان بيقول إن الحب له صلاحية وقدرها ثلاثة سنوات بعد الزواج بعد الزواج مؤمن علي إبراهيم سوري يا مؤمن عشان بس انتوا الاتنين مؤمن فأنا اتلخبطت آه بيقول ليس تلك الكلمة التي جعلوها مادة للتحليل الحب لا يعرف مكان ولا زمان ولا عادات ولا قيود ولا يحتاج لدليل الحب طفل يولد ولكن بداخل قلوبنا ويأتي أيضا إلى الدنيا بصرخة تحتاج أوتارنا وتسرع من نبضاتنا كما لو كنا لم نولد قبل خروج هذا الإحساس للدنيا أتدرى يا من تحكم على الحب ما معنى أن يكون لك طفل يكبر بداخلك فقط اسأل أمك التي أتت بك للدنيا هل تركتك في سن الثلاثة؟ جميله بجد يا مؤمن و... واهم حاجه فعلا انها تحس يعني انها تتحس وانا حسيتها فعلا جدا ومعنى كده ان هو بيبقى كلام فعلا صادق وكلام مهم جدا ان احنا فعلا لازم نحسه نصورة حبيبة قلبي بتقول قولي أحبك كي تزيد وسامتي قلها ولا تتردد قلها ولا تتردد فعلا يا انتصار اللي بيحب حد لازم يقول له بحبك وأهم حاجة فعلا إن يكون في إحساس بيه اسلام يوسف معدنا في برنامج Psycho Talk استنوا يا جماعه محمد دياب واسلام يوسف معد برنامج Psycho Talk لمحمد دياب الساعه 9:30 ان شاء الله آه بيقول كلمه بحبك ساحره والحب مش كلامه بس ممكن اقول له مليون مره بحبك بالافعال ممكن اهداء الاغنيه الجايه الخوخه حاضر ماشي يا اسلام ان شاء الله آه معايا كمان آه مين جات لنا SMS على بلدنا آه بيقول فرج فرج بيقول آه بيقول ايه لا سوري هي تاني اتعادت سحورة حبيبة قلبي بتقول الحلقة جميلة يا شاهي ودايما متألقة ودايما معانا وربنا يوفقك يا رب ربنا يخليك يا حبيبة قلبي وعايزاكي تقولي لي ايه رأيك في كلمة بحبك كلمة بحبك بتعني لك ايه ايه رأيك فيها يعني بتوصف لك ايه ب- يا ترى حسيتيها ولا ما حسيتيهاش يا ريت تقولي لنا ويا ريت تشاركينا و... ولو تعرفي تكلمينا يا ريت تكلمينا كلمونا يا جماعه على Skype بلدنا بلدنا B L D B L L D N double A معايا مين مين مين معايا اتصال اتصال تليفوني
كلمة مهما قلنا وعدنا مش هنقدر نوفيها حقها المهم ان هي احساس جميل قوي قوي بيعيشنا في عالم تاني ومهما اتجرحنا او حبيبنا قسى علينا برضه بيفضل طعم الحب حلو في قلوبنا وهنفضل طول عمرنا عايشين بيه وليه بس المشكلة ان دايما كلمه بحب فعلا زي ما قلت يا شاهي بتتاثر بالامكانيات والظروف يعني لو انا امكانياتي وظروفي ما تسمحش اني ارتبط عمري ما هروح اقول للانسان اللي انا بحبها انا بحبك عشان لو انت بتحبني يبقى اثبت انك بتحبني ممكن جدا مم. بيسلي نفسه بيحسس نفسه ان هو عايش في مود اني بحب بس بالعكس هو كده بيبقى بيظلمها وبيظلم نفسه وده دي يعني اكتر حاجه بتاذي انك تظلم انسان حبك حتى لو انت مش بتحبه انت عايز عايز تحس بشعور الحب معاه وده مش صح لو انت مش قد كلمه بحب يبقى ما تقولهاش بالظبط عمرها لا بتحبني افعل وريني حسسني انك بتحبني حسسني ب... بتصرفاتك بانك متمسك بيا بانك تثبت لي انك بتحبني بس انا برضو بعذر الشباب في الفتره دي لان الامكانيات بقت فعلا ضعيفه جدا ان انا بحب بس خلاص هحب ومش هاخدها بالظبط بس فين دلوقتي اللي ممكن يعمل ده حاسه ان دلوقتي احنا فقدنا معنى كلمه بحب يعني انا ممكن احب يعني واديله كل احساسي ومشاعري واكون معاه صادقه جدا بس ساعات بحس مثلا ان انا مش واثقه في حبه ليه ازاي هثق في حبه ليه ما هي امكانياتك وظروفك وتمسكك بيا هيحسسني بده هو ده يعني كلمه بحب انك طول عمرك تف- تفضل متمسك بالانسان اللي انت بتحبه مهما كانت الظروف صعبه او قاسيه ولو ملكوش نصيب في بعض دي حاجه متعلقه برب العالمين ونصيب ده بايده هو بس على الاقل ما تبانش قدامه بصوره وحشه او تحسسه ان انت ما عملتش حاجه عشانه هو ده الحب الحقيقي وبقول حاجه بسيطه اللي ما يعرفش يحب بجد او مش قد الز- مش قد الحب ما يقولش وما يدخلش موضوع هو مش قده وبجد الموضوع هايل وبرده مهما اتكلمت عن الحب اكيد مش هيكون زيك يا شاهي انت دايما متالقه واحساسك وطريقتك واسلوبك هايلين وبالتوفيق وبشكر جدا محمد منصور على الاعداد الجميل ده
أسماء معايا أحمد الفهد مذيعنا الجميل بيقول حلقة جامدة كالعادة يا شاهندة كلمة حب بتحمل معنى جميل جدا بس في ناس للأسف بتستخدمها لأغراض تانية طب يا ريت توضح لنا يا فهد ايه هي ال- الأغراض وتحاول تكمل معانا آه، بقية الحلقة اسماء بتقول منورة يا شاهندة بالتوفيق حبيبة قلبي مديرة البرامج بتاعتنا بشكرك كتير جدا يا سوما لمشاركتك معايا معايا ميرو ويا اسماء عايزاكي بقى تقول لنا حاجة كده حلوة من آه، معنى كلمة بحبك ميرو بي- بتقول مش بسهولة نلاقي حب دلوقتي الحب اللي بجد بقى صعب الوجود ومش كل من قال أنا أحب فهو أحب بجد والله فعلا معاكي حق يا ميرو أهم حاجة فعلا أنت تكوني آه، بتحبي بجد وفي نفس الوقت مش كل حد قال فعلا كلمة بحبك يبقى معناها ان هو صادق آم، معايا مين مين معايا كابيتي بتقول ممكن تكون الامكانيات والظروف والنصيب والكذب مجرد شماعة بيتعلق عليها آه، ظلمه وحبه لذاته احيانا ممكن يكون فعلا معاكي حق واحيانا تانية لا انا مش قادره ما ين- ما ينفعش ان احنا نظلمه مع مشاركه من فرج الحب لا يقتل احدا ولكنه يعلق القلب بين الحياه والموت لذلك ليست المأساة في رحيل من تحب ولكن المأساة في رحيل قلبك مع من تحب إذا أحببت يوما كن على قدر المسؤولية لأن العبث بالمشاعر أسوأ جريمة لا يعاقب عليها القانون بل يعاقب عليها القدر الله كلام جميل جدا فعلا يا فرج سحورة بتقول أكيد يا شاي حسيتها ربنا يخليه لي جوزي هو عندي بالدنيا كلها وبقول له ربنا يخليك ليا يا رب انت دلوقتي كل حياتي وبحس معاه بجد بكل الحب اللي في الدنيا ربنا يخليهولك يا رب يا سحر و- وتبقي معاه دايما وتفرحوا آه، مع بعض معايا محمد دياب بيقول مش كل اللي بيحب حد بيبقى على حب حبيبه ليه بيقول لي مش كل اللي بيحب حد بيبقى على حب حبيبه ليه اكيد عشان اكيد عشان هو مش قد ده وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت يا دياب هو مش قادر ولا عارف يعني ايه كلمة بحبك وفي نفس الوقت عايزة اقول لك حاجة مهمة جدا ممكن يكون بسبب الظروف وممكن يكون بسببك انت لانك ما قدرتش تخليه يحبك او ما خلتهوش يعرف يحبك وفي نفس الوقت ما خلتوش يقدر يستمر معاك ويبعد محمود اسماعيل اللي منوره بيقول سلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته منوره شاهي انت وكل فريق الاعداد وكل احبابنا واخواتنا الموجودين معانا رغم سهوله الكلمه وقله ده بنورك طبعا اولا رغم سهوله الكلمه وقله عدود عدد حروفها الا اننا بنلف وندور في مدارها في حياتها كلها وعمرنا ما هنقدر نعيش من غير من غير الحب علشان كده كلمه بحبك لما بتطلع مننا لازم نكون بنحسها من قلبنا وكمان عشان نحافظ عليها لازم توافق حساباتنا وظروفنا وعقلنا بشكرك كتير جدا يا محمود لمشاركتك معانا وفعلا عندك حق جدا احمد الفهد يعني مثلا آه وت وت واحد يكسر قلب بنت بكلمة بحبك بمعنى انه ممكن يلعب على بنت ويكسر قلبها باسم الحب وده كتير جدا فعلا يا دياب بيحصل معانا دلوقتي كل الناس ممكن تقول آه، بحبك ومجرد كلمة وبس من غير أي إحساس وفي نفس الوقت ما بي ما بينوبكش غير إن أنت بتجرح قلب حد وبتتعب قلب حد وخلاص آه يوسف تامر بيقول فعلا كلمة حب جميلة جدا شكرا كتير جدا ليك يا يوسف بيقول كمان مفيش حد يقدر يعيش من غير الحب ده فعلا معاك حق لأن الحب سمة أساسية موجودة في حياتنا وما نقدرش فعلا إن احنا آه، نستغنى عنها أبدا طول الوقت لازم يكون في حب احنا لسه هنكمل الفرق ما بين الكلمات الثلاثة لكن بعد ما نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني ولسه مستنية مشاركاتكم معانا على fan page وجروب ريجي بلدنا Facebook com slash network بلدنا وكمان على ال website بتاعنا www.baladna.net slash SMS وكمان على Skype مكالماتكم بلدنا B L D N double A
I dance for one last dance. Cause with you, I'd withstand all of hell that holds your hand. I'd give it all, I'd give for us. Give anything, but I won't give up. 'Cause you know, you know, you know. So far away, far away, far too long. So far away, far away, far too long. But you know, you know, you know, I want it. I want you to stay. I need to hear you say I love you. I loved you all along. I forgive you. Keep breathing, 'cause I'm not leaving you anymore. Believe it.
ورجعت لكم تاني مستمعينا الكرام مستمعي راديو بلدنا وبنتكلم النهارده في موضوع مهم جدا وهو كلمة بحبك. جينا للأهم. كلمة أنا أحب. الكلمة دي هي سيدة الشعور. ولأني مش بنصحكم أبدا بالإعجاب من أول نظرة أقول لكم إني علشان أوصل إني أفهم معنى كلمة بحبك لازم الشعور يزيد ويزيد لحد ما يوصل للإحساس بمعناها بمعنى تاني الوقت علشان أوصل للإحساس بمعنى الكلمة دي أنا محتاج وقت لأنه هو أكتر وسيلة بتوضح الأمور على صورتها الحقيقية طب أحس بإيه علشان أعرف إن اللي جوايا ده حب إيه اللي خلى الكلمة دي تفرق عن اللي قبلها اللي هم أنا أعجب وأنا أشعر هقول لكم أهم جزء من معنى الكلمة هو الإحساس بالجوهر يعني إيه الجوهر يا جماعة؟ إنك تشيل كل الزينة اللي على الإنسان اللي أنت حاسس إنك ممكن تكون حبيبه وتشوف مدى شعورك باللي جواه يعني مثلا طيبة قلبه التسامح الإخلاص الوفاء حب الغيرة حب الغيره عدم الأنانية كل الحاجات الجميلة دي لا تقدر بمال جوه الشخص إحساسنا بيه جزء من الحب من معنى الكلمة كمان التفضيل عن النفس إنك تفضله على نفسك يعني تلاقي دايما إنك بتنفذ طلباته قبلك من معنى الكلمة كمان زيادة الاهتمام انك تلاقي نفسك مهتم بيه قوي قوي باخباره بتحب انك تركز وتسمع كل كلامه ولو حتى كان بسيط فهو بيكون عندك ليه طعم تاني من معنى الكلمة كمان الخوف والقلق انك تخاف عليه من كل شيء انك تخاف عليه لدرجة انك مش عايز حد غيرك يشوفه مش عايز حد غيرك يهمسه لدرجة انها ممكن توصل بيك انك تخاف عليه من خطواته او حتى لما يختفي من قدام عيونك وتكون محتاجه دايما قدامك من معنى الكلمة كمان حب القرب منه انك تحب انه يكون دايما قريب منك وتشوفه قدام عينك ولو بعيد صورته بتكون دايما معاه وبتحس انك عاوز تكون معاه مكان ما يروح كل دي تصرفات واحاسيس بتحسسك دايما بمعنى كلمة بحبك مش لازم كلها تكون موجودة ممكن جزء منها لأنه مع الوقت الشعور هيتأكد ويكمل وتلاقيهم كلهم جواك وكلهم معاك لسه مكملة معاكم ومستمرين معاكم في برنامج كلام في الحب مع شاهين أنور وعايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا جدا إن أهم حاجة إن الحب فعلا يكون بجد كلمة بحبك كلمة من أربع حروف بيقولها القلب وتحسسها الروح ينطقها اللسان وتتحدى الظروف بحسها قبل ما أقولها من غير خوف عايزة أشوف أخباركم وأخبار آه، مشاركاتكم معانا هنودة بتقول من الآخر كده يا شاهي اللي مش قد كلمة بحبك ما يتعبش نفسه ويقولها طول ما أنت مش قدها ومش هتتحمل كل الصعاب يبقى ابعد عنها وبلاش تقولها معاكي حق والله يا هند ويا ريت فعلا كل حد بيسمعنا دلوقتي وبيضحك على أي حد يفكر ويتراجع يفكر ويتراجع ويحاول يقول انا مش هعمل كده تاني مش هقول كده تاني انا هرضي ربنا عشان ممكن يكون عندك اخت او ابنه بعدين ممكن يحصل معاك ناس صورة بتقول في ناس كتير يا احمد بتستعمل كلمة بحبك كوسيلة للوصول لقلب البنت ده كتير جدا جدا جدا فعلا يا انتصار احمد الفهد بيقول الحب ملوش طعم الا معنى الجنان يعني ممكن تكون بتحب أصدقائك بس مع الجنون معاهم تحس بجد بإحساس جميل جدا إنك اتجننت مع اللي بيحبوك وبتحبهم وتعملوا حاجات ما تتوقعش إنك ممكن تعملها لوحدك وهو ده الحب للأصدقاء اللي بت... عايزة أقول لكم في آخر آه، فاصل هنطلع معاه النهارده وانا كده عرفت لكم الفرق بين الثلاث كلمات انا اعجب انا اشعر وانا احب هستنى اخر مشاركات ليكم من خلال fan page وجروب جو بلدنا Facebook dot com slash network بلدنا او من خلال كمان ال website بتاعنا بلدنا dot net slash SMS وكمان اتصالاتكم من خلال سايت تابعوا
كمل كلامك اللي لازم معاك انا كمل وقول لي يا كل عمري يا انا كمل كلامك اللي لازم معاك انا
هفضل معاك هبقى ضلك حماك كل همي ان اعيش واسعدك آه، ايدي في ايديك وعشان خاطر عينيك هعمل المستحيل بوعدك هفضل معاك هبقى ضلك حماك كل همي ان اعيش واسعدك عمري ما قلت حبيبي لحبيبي معقول وانا هقولك بالليلة يا حبيبي على طول خليك قدام عيني خليني وياك ده انا برتاح يا حبيبي وانا عيني شايفاك خليك قدام عيني خليني وياك ده انا برتاح يا حبيبي وانا عيني شايفاك ايدي في ايديك وعشان خاطر عينيك هعمل المستحيل اوعدك هفضل معاك هبقى ضلك حماك كل همي ان اعيش واسعدك آه، ايدي في ايديك وعشان خاطر عينيك هعمل المستحيل بوعدك مم، هفضل معاك هبقى ضلك حماك كل همي ان اعيش واسعدك آه، ايدي في ايديك وعشان خاطر عينيك هعمل المستحيل بوعدك هفضل معاك
عاشق اعشقني كاره اكرهني لك اسمعني حاول تتغير غير غيرني من اول لمسه عاشق اعشقني كاره اكرهني لك اسمعني حاول تتغير غير غيرني من اول لمسه من اول لمسه غير لي سنيني من اول لمسه غير لي سنيني نسيني نسيني على أول مرسى نسيني نسيني على أول مرسى صابر صبرني اوعى تحيرني شارك صحيني نسيني شرودي تسبقني وعودي من أول لمسة صار صبرني اوعى تحيرني شاي صحيني نسيني شرودي تسبقني وعودي من أول لمسة من أول لمسة غير لي سنيني من أول لمسة غير لي سنيني نسيني نسيني على أول مرسى نسيني نسيني على أول مرسى داي قربني حلو تفرحني ما انت تعرفني لما بتجرحني كأن بتذبحني من أول لمسة داي قربني حلو تفرحني ما انت تعرفني لما بتجرحني كأن بتذبحني من أول لمسة من أول لمسة غير لي سنيني من أول لمسة غير لي سنيني نسيني نسيني على أول مرسى نسيني نسيني على أول مرسى عاشق عشقني كان يكرهني لكن اسمعني حاول تتغير غير غيرني من أول لمسة
مستحيل ده مستحيل لو عملت المستحيل مستحيل ده مستحيل لو عملت